السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كما ذكرت قبل ذلك أنه ليس للعبد إلا الله كن على يقين من ذلك انه لا يصح لك في الدنيا ولا في الاخره شيء ولا احد ولا نفسك الا الله جل جلاله وقفه اخرى مع هذا المعنى وقصه سيدنا موسى مع بني اسرائيل قصه ذكرها الله جل جلاله أكثر من مرة في القرآن وذلك لأنها تحتوي على معاني حياة حياة كاملة سيدنا موسى كانوا مستضعفين هو وأصحابه في مصر فأخرجهم الله جل جلاله إلى صحراء سيناء وك وكأنهم ممكنون يحكمهم ويعيشون لا سلطان عليهم إلا الله ويحكمهم سيدنا موسى بالوحي فلذلك الله جل جلاله لأن سيدنا موسى يكاد يكون هو الوحيد من الأنبياء الذي مكن قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان التمكين للنبي محمد يحتاج إلى هذه الخبرة الحياتية في التعامل مع البشر فلذلك كثيرا ما وردت قصة سيدنا موسى بمعاني مختلفة في صور كثيرة جدا من القرآن تعالوا إلى هذه الوقفة يقول ربنا جل جلاله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
تعالوا لهذه الوقفة مع هذه الآية كما ذكرنا القصة قبل ذلك أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام آه، حين آه، اجتمع السحرة ووقف في وسطهم ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين هددهم فرعون قتلهم قطعهم أخذ سيدنا موسى أصحابه وفر من مصر بعدما قتل فرعون هؤلاء السحرة وصلبهم في جذوع النخل كما توعدهم آمن بسيدنا موسى ال- يعني النشء من بني إسرائيل كما قال ربنا جل جلاله آه، سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ذرية يعني الصغار الشباب والرسول صلى الله عليه وسلم آمن به أيضا الشباب الشاهد إيه سيدنا موسى أخذ قومه يفر وفرعون وراه بجيشه لحد ما وصلوا إلى البحر الأحمر عشان بين مصر وسيناء بين مصر وسيناء وصحراء سيناء ووقفوا على شط البحر سيدنا موسى وقومه وراهم فرعون ماذا يصنع سيدنا موسى قال اصحاب موسى انا لمدركون بيبصوا وراهم كده شافوا فرعون وجنوده بصوا قدامهم كده لقوا البحر وامواجه الهاجره هيروحوا فين قالوا بس اتلحقنا قال موسى كلا قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ليه ان معي ربي انا معايا ربنا خليك حافظ الجمله دي كويس جدا مهم جدا انك تفضل حافظها عشان هياتي معانا في السياق حاجه تبين لك الفرق قال كلا مش هيلحقنا فرعون ليه قدامك البحر ووراك العدو هتروح فين قال ان معي ربي سيهدي واوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر سيدنا موسى ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم انفلق البحر فبقى فرقتين فرقتين امواج واقفه كده موج واقف كده وموج تاني واقف كده وفي الوسط هنا ارض سبحان الله العظيم موج واقف كده وزي ما قلت كده بنو اسرائيل وهم معديين يلمسوا الميه كده ومن الناحيه الثانيه الميه كده وهم ماشيين في الوسط وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده سيدنا موسى ربنا فلق له البحر فانفلق سيدنا موسى واصحابه جريوا جاي فرعون بيجري وراهم لقى فيه طريق في البحر جري في نفس الطريق ركب الموجه جري مع الريجة هي دي كثير ممن يركبون موجة الإسلام موجة الدين شافوا الناس متدينين شافوا الناس بيحبوا الدين فبدأوا يلعبوهم بالدين ويركبوا موجة الدين بس مش للدين وإنما للدنيا بقى أو للهوى أو للشهوة أو لأذى المسلمين او لضرر المسلمين ويفكروا انهم هينجوا لذلك لا هتنكروا على مين وتلعب على مين وتخادع مين ده انت بتتعامل مع رب عليم فرعون لقى الطريق ممهد جري ورا سيدنا موسى قال لك بس هو اللي جابها لنفسه فتح لنا طريق احنا كمان وراه فتح طريق وجري سيدنا موسى عدى لحد ما وصل للشط الثاني بيبص وراه لقى فرعون بيجري وراه على نفس الطريق يذكر في الاسرائيليات ان سيدنا موسى قعد يضرب البحر بعصايته يضرب البحر بعصايته عشان يلتئم تاني ربنا قال له مش شغلك ده كما قال ربنا جل جلاله واترك البحر رهوا سيب البحر كده طينة اترك البحر رهوا ودي هتيجي معانا في وقفة مع آية في حلقة قادمة لما ربنا قال سيدنا موسى برضو قد أجيبت دعوتكما فاستقيما خلاص ماليش دعوة بالموضوع دع التدبير للملك ولا تنشغل بالأعداء كثير من الناس في زماننا مشغول بأعداء الدين المهم هتيجي في حلقة تانية المهم هنا فرعون بيجري ورا سيدنا موسى وسيدنا موسى عدى ووصل وخلاص الارض جافه تحت رجلين فرعون وفكر انه هيوصل لسيدنا موسى وامر الله البحر ان يلتئم على فرعون امر البحر ان يلتئم على فرعون كله غرق بقى فرعون وجنوده حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت ساعة ما غرق وانتهى أمره وحس وعرف إن هو انتهى قال آمنت آمنت بإيه؟ أن قال آمنت أنه لا إله إلا ها؟ لا إله إلا إيه؟ نسي أهل التفسير بيقولوا هنا في هذا الموقف ان فرعون متكبر ما رضيش يقول انه لا اله الا الله وانما قال ايه قال لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل تكبر بيقول ولكن والله اعلم انا شايف ان ده مش موقف تكبر ده مذلول ذل مفيش بعده ولا قبل بيغرق عمال انت انت متخيل الغرقان اللي عمال يطبش في الميه ومش لاقي عمال يخبط في الميه ويشهق روحها تطلع واللي زي دول فرعون و... وكل دول حريصون على الحياه حريص جدا على حياته فاما يشهق ويخبط ويشبط كده وده يرميه وده يدوس عليه وده يزقه وده يبعد عنه لقى نفسه لوحده فده موقف ذل مش كبر هو كان في غايه الذل عايز يقول لا اله الا الله لكن نسي نسي الله نسي كلمة الله هي دي الوقفة مع الآية
حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي نسي نسي كلمة الله لا إله إلا ها مين مين ما افتكرش قال الذي آمن به بنو إسرائيل نسي, نسي اسمه إيه وده اللي في القبر يسأل من ربك يقول ها ها لا أدري من ربك لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ينسى كلمة الله تخيل انت بقى ان واحد ينسى اسم ربنا ينسى لفظ الله اه نسوا الله فنسيهم الناس اللي ناسيين ربنا النهارده لازم ينساهم الجزاء من جنس العمل نسوا الله فأنساهم أنفسهم لذلك فرعون حتى إذا أدركه الغرق أما جاي يغرق بقى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين سبحان الله العظيم دلوقتي جاي تقول أنا من المسلمين عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول آه الآن دلوقتي بعد إيه؟ سيدنا جبريل بيقول لسي... سيدنا جبريل بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا النبي إيه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر وأدسه في فم فرعون لكي لا يشهد شهادة الحق قال له كنت عمال أجيب من طين البحر وأحط له بقه عشان ما ينطقش كلمة الحق عشان ما يشهدش أن لا إله إلا الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية مقابل الكلمة اللي انت قلتها دي هننجيك ببدنك هيبقى البدن بس هو اللي نجا أما الروح ماتت خلاص انتهت فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية آية عشان كده بيذكروا والله أعلم بالحقيقة فين إن الموميا بتاع فرعون اللي موجودة إن الناس بتتفرج عليها لحد النهاردة هو ده ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يفضل بدنه آية بعده إلى يوم القيامة الناس ت... ربنا جعله فرجة الناس تتفرج عليه على طول سبحان الله العظيم الشاهد هنا اللي عايز أسوقه في هذه الحلقة من هذه الوقفة مع آية أن من نسي الله سينسيه الله اسمه ده كلام نهائي قال سبحانه وتعالى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا
سبحان الله العظيم زي ما نسي ربنا نسي لقاء ربنا نسي عظمة ربنا ربنا ينسيه اسم ربنا تلاقيه في أحرج الظروف وأحرج الأوقات وهو في غاية الحرج والحاجة ينسى يقول يا رب ينسى كتير جدا حصلت لك كتير جدا حصلت لناس كتير ان هو يبقى عايش مع مشكله معينه ويفضل يدور على حلول ويفكر ويروح لفلان وفلان يذله وفلان يأذيه وفلان يطرده وفلان يخذله ويفضل ينتقل من هنا لهنا من هنا لهنا ويروح ويجري وينسى يقول يا رب يا ناس مريض وتحاليل وأشعة وعمليات وسفر ورايح وجاي وينسى يقول يا رب ينسى يقول يا رب سبحان الله العظيم اللي ينسى ربنا ربنا ينساه واللي ربنا ينساه ينسيه نفسه ينسيه نفسه ينسيه مصلحته ينسيه فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا اللي بينسى في ناس قاعد يخطط ويمكر ويلعب ويخون ويبعد ويعمل وينسى ان ربنا شايفه وان ربنا سامعه وان ربنا معاه وانه هيقابل ربنا هيحاسبه على كل ده وخ- وعقوبة هذا النسيان أن ينسى العبد نفسه ينسى مصلحته ينسى خيره ينسى قربه من ربنا ينسى حاجته لربنا ينسى عبادته لربنا ينسى يقدم حاجة تكون له يد عند ربنا سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون خذ من هذه الآية وقفة لنفسك أن تذكر الآن الله وأن تنشغل بالله وأن تعيش مع الله وأن تعيش لله حين تحيا له وتحيا معه وتحيا به وتحيا في كنفه وتحيا في ظل شريعته وتحيا في طلب مرضاته وتأتنس بذكره انك تبقى عايش طول الوقت بتذكر ربنا وتقرب من ربنا وتطلب رضا ربنا وتحب ربنا إذا عشت ذاكرا لله جل جلاله يذكرك قال سبحانه فاذكروني أذكركم اذكر الله يذكرك سبحانه وتعالى وفي المقابل إذا نسيت ربنا نسوا الله فنسيهم إذا نسيت ربنا نسوا الله فأنساهم أنفسهم إذا نسيت ربنا نسيك ثم إذا جئت تتوب ربنا يقول لك دلوقتي الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين جاي تتوب دلوقتي جاي تطلب رضا ربنا دلوقتي جاي طالب نعمة ربنا وفضل ربنا وكرم ربنا وبركة ربنا دلوقتي مفيش ما ينفعش مش هتقبل عشان كده قلت لك كتير توب قبل ما ما تقدرش تتوب توب دلوقتي وانت تقدر توب دلوقتي وانت تقبل توب دلوقتي وانت تعان ويؤخذ بيدك توب قبل ما يقال لك الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم قال الله الح- في الحديث القدسي عبدي أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه لما اشتد عودك جمعت ومنعت فإذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة عايزينك تتصدق دلوقتي تلحق تتصدق والآن تقبل الصدقة تلحق تستغفر والآن يقبل الاستغفار تلحق تتوب والآن تقبل التوبة قبل أن يأتي يا- وقت لا تقبل الصدقة ولا تقبل التوبة ولا يقبل الدعاء ولا يقبل الاستغفار أخي أدرك نفسك اليوم تنجو إخوتي في الله أنا أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته